كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا ده خلص لنا العارية بتعطي الحاجة للغير بمزاجك يعني طلعتها له هنا لا مش مزاجك مأخوذة غصب عنك يبقى هنا هنسميه الايه الغصب يبقى هو في العارية الغير بياخد الحاجة بتاعتك ولكن برضاك انت بتعطيها ليه الغصب بياخد برضه نفس الحاجة بس كرها يكرهك على ذلك يبقى هنا الغصب مناسب انه يكون بعد العارية الغصب عبارة عن ايه التعريف بتاعه هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا الاستيلاء عرفا يبقى هنا مش هيقول لي بقى الاستيلاء معناه ايه يستولى على شيء ممكن ان هو ياخد الحاجه يمسكها في ايده هذا استيلاء ممكن ياخد الحاجه يحطها في جيبه ممكن الحاجه يقفل عليها باب وخلاص بقت بتاعته ممكن ياخد الحاجه بحكم محكمه يبقى هنا هذا استيلاء كل حاجه بحسب العرف اللي جاري في مثلها بوضع اليد ياخدها بحكم ياخد بشيء يبقى هنا استولى على حق الغير اكره الغير على ذلك وأخذ منه هذا الحق يبقى هو الاستيلاء عرفا على حق الغير طيب ممكن يستولي عرفا على حق الغير بس بحق بحق ان هو يرفع عليه قضيه ان فلان استلف مني مالا وهذا المال ما ردوش الي انا عايز ما عندوش مال صار مفلسا المحكمه باعت الحاجه بتاعته وكان هو المشتري فاستولى على حق الغير الان عدوانا ولا ليس عدوانا لا مش معتدي لأنه بياخد حقه بياخد حقه يبقى هنا التعريف أن يستولي هذا الإنسان المغتصب على حق الغير هذا الاستيلاء بحسب العرف بيستولى عليه ازاي ان اخذ الحاجه ومشى بها حط على الحاجه قفل واخذها اخذها بحكم محكمه يبقى استيلاء عرفه على حق الغير عدوانا عدوان يبقى متعدي في ذلك الغصب محرم بالكتاب والسنه والاجماع الغصب هنا أخذ حق الغير ممكن يكون غصبا زي ما انتم سامعين كده ممكن يكون سرقة يسرق ما هو أخذ مال الغير برضه ممكن يكون اختلاسا فهنا صور كلها أخذ مال الغير ولكن بحسب الصورة بتاخد الاسم بتاعها وبتاخد الحكم الشرعي اللي فيها فنقول السرقة أخذ مال الغير بس علشان تبقى سرقة ويبقى فيها الحكم الشرعي قطع يد السارق لابد أن توجد شروط هذه السرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية يبقى هنا أخذه على وجه الخفاء من حرز من حرز يبقى هذا الايه السرقة سرقها الاختلاس هو أخذ مال الغير أيضا على سبيل الخفية أيضا ولكن ليس من حرز مش من حرز مال ظاهر قدامه فمد ايده خد حاجه ومشى بها يبقى هنا مال ليس في حرز مال ظاهر اخذ هذا اختلاس قد ينتهب قد ينتهب الشيء النهبه حاجه لقاها قدامه ما هياش في حرز ولا غيره خدها وطلع يجري انتهبها الاغتصاب حط ايده عليها واكرهك وما قدرتش انك تعمل معه شيئا فهذا الاغتصاب يبقى الغصب استيلاء يستولي بقوة على مال الغير عدوانا هذا الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث حديث طويل رواه مسلم وأجمعوا على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه أجمعوا على تحريمه يعني الاغتصاب الاستيلاء على مال الغير هذا حرام هذا حرام لما يقول أجمعوا على تحريمه في الجملة يبقى في خلاف في إيه في الفروع في بعض الفروع في خلاف وهنا هنقول الاغتصاب معقول الاغتصاب هيكون في خلاف الاغتصاب كله حرام يقول لك لا ممكن تكون الصورة اغتصاب بس حقيقتها مش اغتصاب ده انا باخد مالي انا اللي هي يسميها مسألة ايه الظفر مسألة الظفر عند الشافعية يسمونها كذلك إن يكون إنسان أخذ مالي وبعدين أنا ما عرفتش أخذ منه إلا بالعافية بالعافية أخذ منه هذا الشيء فالصورة صورة إني بغتصب ولكن الحقيقة إني بستخلص مالي من هذا الإنسان يلزم الغاصب رد ما غصبه يلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه قلنا حديث ضعيف وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ولا جادا هو نهى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن أخذ مال الغير بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا يجوز لك هذا النهي مقتضاه أنه لا يحل لك ذلك فإذا كان لا يحل فالواجب أن ترده لصاحبه ثانيا يبقى الحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها حديث عظيم يعلمنا أدبا عظيما أنه لا يجوز لك أن تروع مسلما ما تروعش ما تفجعش حد ما تفزعش إنسانا لا يجوز لك لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا طب لا يأخذ متاعك أن تأخذ متاع الغير أخذ أموال الكفار لا يكون إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل في القتال في المواجهة مع الكفار يبقى هنا يؤخذ بالغلبة بقوة السيف باستيلاء المسلمين على الكفار لكن أنه إنسان يغتصب أو يسرق أو يختلس هذا لا يحل في دين الله عز وجل وذكرنا لكم قبل ذلك قصة المغيرة رضي الله عنه لما ذهب إلى النجاشي وهو أخذ هدية ومن معه مجموعة من القرشيين أخذوا هدايا فلما خرجوا من عند النجاشي كأنه غار من هؤلاء وحسدهم أخذوا أكثر منه فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقبل منه المال قال أما الإسلام فنقبله منك أما المال فلا هذا مال أخذ على وجه محرم فلا يلزمنا أن نأخذ هذا المال الحديث هنا يقول لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا متاع أخيه الهزار اللي بيعمله بعض الناس كان برضه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل ان رجل استخبى لاخوه واخذ العصايه بتاعته من وراه دوخوا عليها شويه فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ونهاهم عن ذلك لا بجد ولا بهزار ما تمدش ايدك على حاجه الغير لا ياخذ احدكم متاع اخيه المتاع قل او كثر لا لاعبا ولا جادا ما اقولش بهزر معاه لا ما تمدش ايدك على حاجه الغير لا هزار ولا بجد ومن اخذ عصا اخيه فليردها فليردها اللي مد ايده على عصاية اخيه فيرجع لاخيه العصا مرة ثانية ويتوب لله عز وجل من ذلك ما يجس هذا الشيء لا احيانا بعض الناس يحبوا يهزروا بهذا الشيء لكن اخبي الحاجة بتاعته دوخوا عليها شوية يقوم يخبي الحاجة وصاحبنا يدوخ عليها اذكر مرة فرح من الافراح والعريس غلبان قاعد في الفرح وقايم يمشي بعض اصحابه خبوا الحذاء بتاعه ندوخوا العريس شوية اقول لي بالله عليك ينفع هذا الشيء العريس اللي المفروض يوم فرحه ان الكل يكون معه يهنئونه ويدعون له ويعينونه في هذا ال ال الأمر ولكن يهزر معه ويبلغ الهزار هذا الشيء هذا لا يحل هذا لا يحل يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه أي بزيادته أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة فرضنا أنه اغتصب من إنسان بقرة هذه البقرة كانت حاملا قعدت عنده شوية وبعدين ولدت عنده والآن عايز يتوب رجع البقرة مع ابنها رجعها هي وولدها لصاحبها سواء كانت هذه الزيادة زيادة متصلة أو زيادة منفصلة لأنها من نماء مال هذا الإنسان المعصوب وهو لمالكه فلازمه رده كالأصل ولو غرم رده أو رده أضعاف قيمته الصواب أن يقول لو غرم في رده في رده يعني لو هيغرم هذا في الرد أضعاف القيمة أضعاف القيمة هنا التأديب الشريعة تؤدب الإنسان المغتصب اللي بيغصب مال الغير تأديب عظيم جدا يقول لنا كمان غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لما سبق يبقى هنا تأديب الإنسان شوف واحد اغتصب من الآخر خشبة وبعدين بنى عليها بيت على هذه الخشبة صاحب الخشبة عايز الخشبة بتاعته عايز الخشبة طب خد ثمنها لا عايز الخشبة اللي انت خدتها هد البيت بتاعك وطلع الخشبة نفسها هنا شوف لك لو غرم على هذا الشيء أضعاف القيمة تأديب له تأديب إنك أخذت شيء مش بتاعك لما إنسان يغتصب أرض من إنسان ويبني عليها عمارة وبعد روح اخبط دماغك في الحيط لف في المحاكم مش هتعرف تاخد حاجة ويوم ما تكسب هيبقى هدفع لك ثمن الأرض هنا لما يجي بقى الحكم الشرعي إن لا تتهد العمارة كلها وياخد الحاجة بتاعته يخاف الإنسان إن ياخد أرض الغير هياخد أرض الغير ويدفع فلوس فيها ويبني عمارة وبعدين يجي الحكم إزالة العمارة وترجع لصاحبها يبقى ده الحكم الإسلامي الصحيح اللي في هذا الشيء إن يرد الشيء لصاحبه ما يتقالش خلاص ما هو اتكلف عليه فلوس ودفع وبنى عمارة كلفته مليون والأرض بتاعتك ثمنها مئة ألف ولا مئتين ألف يهد المليون ويرجع المئة ألف لصاحبها مرة ثانية إلا أن يرضى صاحبه إلا أن يرضى فتقوم الشريعة تعزز الإنسان المظلوم أنت مظلوم خد حقك كاملا خد حقك من هذا الإنسان إذا رضي المظلوم والله خلاص راضي تحاسب له الأرض ويديني ثمنها خلاص حاجة بتاعتك ما رضيش المظلوم خلاص يتهد الحاجة بتاعت هذا الظالم ولو كلفته ماله كله ويرجع لك الأرض سليمة زي ما خدها سليم يشيل كل اللي حطه فيها ويرجعها لك كما أخذها سليم هذا حكم شرع ربنا سبحانه يقول إن سمر بالمسامير المعصوبة بابا قلعها وردها يبقى الامر انه الغاصب يؤدب يؤدب بهذا ما هو سهل نقول له الغاصب اشتري له مسامير مكان اللي انت خدتها سهله لكن هل ده هيمنعه المسامير خدت منك مسامير بجنيه واشتريت لك مسامير بجنيه بس غصتك واخدت حاجه لكن تيجي الشريعه تقول لا ده احنا هنحكم المظلوم فيك ها عايز ايه ايها المظلوم عايز يقول لك عايز المسامير بتاعتي اللي دقها طلعها زي ما كانت ورجعها له كما اخذتها من هذا الانسان يبقى فيها تشديد وتأديب لهذا الإنسان يبقى يؤدب بذلك إن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لو فرضنا أن هذا الغاصب اغتصب أرضا من صاحبها وبعدين راح زرعها قمح أو شعير أو حاجة لغاية ما صاحبها عرف ياخد حكم من المحكمة أن يسترد الأرض بتاعته طيب هذا الذي زرعها يقول إذا كان زرع هذه الأرض وبعدين لم هذا الزرع وانتهى الأمر يبقى هدفع لهذا الغاصب الأجرة بتاعة الوقت اللي زرع فيه الأرض هذه الأجرة بتاعتها تساوي قد إيه تساوي كذا طبعا الكلام بتاعنا هنا عن الغرامة المالية اللي هيغرمها هذا الإنسان أما الحكم في تعزيره هذا حكم آخر يبقى راجع للحاكم أنه يعزر هذا الإنسان ليس بالقطع لا تقطع اليد في هذا الغصب إنما من حقه أنه يحكم عليه بالسجن يسجن سنة يسجن سنين بهذا الشيء يجوز فيها ذلك لأن الغصب ليس سرقة ليس حد السرقة موجودا في الغصب السرقة جعل فيها الحد قطع اليد لأن السارق يأخذ مال الغير على سبيل الخفية على سبيل الاختفاء مين هيجيبه ده اللي بيستخبى لغاية ما يفتح الحرز وياخد اللي فيه بخلاف الغاصب الغاصب بالعافية بياخد الشيء ومش كل إنسان بياخد الحاجة بعافية بيعرف ياخدها لا ده ممكن يجي يستولى على الحاجة بالعافية يطلع له 100 واحد من الناس يضربوه ويعملوه ويمنعوه من هذا الشيء فيوجد في الناس من الحمية من الاندفاع من الحب للدفاع عن المظلوم اللي يجعلهم يمنعون المغتصب مش كل إنسان هيعمل نفسه إن هو يغتصب الشيء وياخذ والناس هتسكت له لا فلذلك هنا بيكون فيها العقوبة ليس بقطع اليد ليس بقطع اليد قطع اليد يكون في السرقة اللي هي جريمة ما تتشافش الحرامي يستخفي يستخفي لغاية ما ياخد يفتح الحرز وياخد الحاجة ده المرة دي سرق وبعدين دفعناه الثمن وسجناه شهر أو شهرين ويرجع تاني يسرق مش هنخلص من هذا لا تقطع إيده أحسن تقطع إيده يبقى هنا يكون عبرة لغيره وهو لا يقع في هذا الشيء مرة ثانية إن وقع فيها تقطعت رجله بعد كده لكن الغاصب الغاصب سيجد من يمنعه المنتهب سيجد من يمنعه إلا في النادر إلا في النادر فعلى ذلك لن تقطع اليد لا في الغصب ولا في الانتهاب ولا في الاختلاس مش هتقطع اليد لكن تقطع اليد في السرقة وتقطع في قطع الطريق قاطع الطريق إنسان واقف بسكينة على الطريق أي حد يعدي ياخد فلوسه ويمنعه هذا يحاربون الله ورسوله سبحان الله تبارك وتعالى وصلى الله على رسوله فإن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء هؤلاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يبقى لما ازدادت الجريمة بتاعتهم قطاع طريق لا ده لازم يتأدبوا بشيء يكون تأديبا لهم ولغيرهم يوم يخاف الناس يقعوا في هذا الشيء يبقى قاطع الطريق الشريعة خيرت الحاكم القاضي يقضي في أنه تتقطع إيد ورجل من خلاف له يفعل ذلك أنه يعدم هذا الإنسان له ذلك يصلبه لغاية ما يموت حط على شجرة ولا على شيء يراه الناس يقوموا يتأدبوا ويخافوا يعملوا كمثل يبقى هنا كلما كانت الجريمة يجد الجاني من يعينه عليها ويروع الناس ويخوفهم كانت العقوبة أشد كلما كان فيها استخفاء كان فيها عقوبة من العقوبات كلما كان الجريمة أمام الناس ويوجد من يدفعه يبقى هنا مش هتوصل للقطع للأعضاء فيها وإنما تكون بالتعزير الذي يراه الحاكم من سجن الإنسان أو جلد الإنسان ونحو ذلك مما سنذكره في كتاب الجنايات والحدود نرجع تاني هنا يقول لنا إن زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة طيب لكن هنا خلاص هيدفع الأجرة وغصبت الأرض سنة وانتهى لا الحاكم هنا يعزر هذا الإنسان بسجن أو بما يراه تأديبا لمثله قال لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه طبعا واضح الفرق بين الزرع والغرس الزرع هيكون في النبات الغرس هيكون في الأشجار والنخيل ده إذا كان المغتصب زرع الأرض وانتفع بها وبعد كده لم الحصاد وسابها لصاحبها يبقى فيها إنه هيغرم أجرة هذه الأرض خلال الفترة اللي اغتصبها فيها زائد ما يفعله به الحاكم من تعزير أو من عقوبة قبل الحصاد بقى قبل ما يحصد زرع وما حصدش وده حكم لهذا المظلوم انه يسترد الارض بتاعته والزرع موجود فيها الان قال يخير بين تركه باجرته صاحب الارض اما ان هو يرضى انه طيب هخليه قاعد فيها لغايه اخر السنه ويجمع الحصاد ويدفع لي اجره هذه الارض ده شيء او انه يملكه بنفقته يملكه بنفقته ايه النفقه بتاعته قال لنا هي مثل البذر وعوض لواحقه وعوض لواحقه يعني هذا الذي اغتصب هذه الأرض حط فيها بذور البذور قيمتها قد إيه قيمتها كذا أو فيها مثلي خد بذور زي اللي أنت حطيتها في الأرض طيب صرف عليها سماد وما أعرفش إيه قد إيه يبقى قيمة ما أنفق فيها ليس بيعا ما بيشتريش منه لا تكاليف فقط إلا أنفقها عليها وهو يأخذ هذا الزرع يتملكه لحديث رافع بن خديج وده حديث صحيح من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من زرع في أرض قوم سواء إن الزارع هذا اغتصب الأرض وزرعها أو إنه ظن أنها ليس لها ملاك أرض فاضية ما حدش يملكها راح زارع فيها يبقى هنا أصحابها طلعوا لا خلي أنت صرفت عليها قد إيه خد اللي أنت صرفته و... طب أمال ليه ما قالش يشيل الزرع ده ما يشيل الزرع اللي حط خد زرعك اللي أنت حطه الآن وسلمني الأرض فاضية هنا الشريعة تنظر نظرة أخرى أن الزرع هذا فيه فائدة للناس فيه فائدة للحيوان فيه فائدة للطيور يبقى هنا الزرع ما تجيش شريعة تخريب الزرع كون أقول له لم الزرع في هذا الوقت يبقى اخرب هذا الزرع لا سيب الزرع لغاية ما ينتهي الوقت بتاعه ويحصد فينتفع به الناس والدواب وال وال والحيوان والطيور ينتفعون بذلك يبقى أنت مخير إما إنك تتملك هذا الزرع وتدفع له النفقة فقط مش المكسب ولا التعب ان هو تعبه فيه لا النفقة التي انفقها عليه او ان انت تؤجر له الارض خلال هذه الفترة من ساعة ما اغتصبها وزرعها لغاية اخر الموسم بالثمن اللي يرضيك قال احمد انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس انما اذهب الى هذا الحكم ايه ادي استحسانا اهو في مذهب الامام احمد استحسانا يبقى الاستحسان هتلاقي الحنابله ما بياخدوش في الاستحسان في استحسان عند الحنابله يبقى هنا نقول الاستحسان قصد بيه ايه الامام احمد هنا قصد بيه ايه الحديث الحديث انه الاصل ان الانسان اللي بي بي بيغتصب حاجه يطلع بره هذا المكان اللي فيه لكن الحديث ما قالش اطلع بره قال لك انت مخير بين كذا وكذا الامام احمد قال هاخد بهذا الحديث يبقى هنا كانه الاستحسان الذي قصده هو عمل بالنص العمل بايه بالنص يبقى قبل ما نقول الاستحسان لا يجوز يبقى الاول نشوف ايه معنى الاستحسان الذي يقصده الامام حين يذكره قال لأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يزل الإتلاف إن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه أشوف هنا إنسان اغتصب أرضا وراح غرس فيها غرس يعني حط فيها إيه حط فيها إيه شجر مش زرع مش زرع, زرع خلاص عدى الحكم بتاعه لكن الغرس هنا غرس أشجارا ممكن الشجرة تتشال بحالها تتشال بحالها وتتزرع في مكان تاني يبقى يلزم بإزالة هذا الغرس الذي وضعه ألزم بقلع غرسه كذلك إذا بنى في الأرض ملزم بإزالة هذا البناء وتسوية الأرض كما كانت لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لإيه لعرق مش لعرق مش لعرق ليس لعرق كأنه وصف جذع النخلة اللي محطوط بصفة صاحبه صاحبه كان ظالما فكأن الجذع ظالم وصف صاحبه فيه ليس لعرق هو جذع النخلة يعني ظالم حق ده حديث صحيح حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض يعني هو شريك واغتصب الجزء بتاع صاحبه وبنى عليه أو كذا يؤمر بإزالة ذلك إذا فعل بغير إذن الشريك قد يكون الغصب أن اتنين اشتريا أرضا وبعدين واحد من الاتنين حط ايده عليها وراح باني عمارة لنفسه فيها يبقى هنا الآخر من حقه انه يطلب إزالة هذا الشيء أنا مش شاريها عشان أعملها عمارة أنا عايز الجزء بتاعي من الأرض عشان أعمله حاجة تانية يبقى ملزم هذا أنه يسلم الجزء بتاعه فارغا إلا أن يرضى الأول بالمقاسمة في ذلك الحديث بقية المرة الجاية إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين